بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمة ورحمته من الآن وللأبد أمين في الأسبوع الماضي ابتديت أتكلم وياكم في تأملاتنا في مزمور 37 وقلنا هذا المزمور يصلح أن يكون مجال تأملنا طول فترة الصوم وممكن أنك من قرايتك فيه كل يوم تقدر تفحص ذاتك وترى نفسك في هذا المزمور كتدريب روحي طول فترة أيام الصوم والمرة اللي فاتت توقفنا عند آية من آيات هذا المزمور هنخلي المزمور ده تأملنا طول فترة أو يعني قطعة منه طول فترة الصوم لكن الحقيقة الآية بتاعة الأسبوع اللي فات هي عميقة جدا وعشان كده هكمل وياكم التأملات فيها هقرأ سبع آيات من المزمور أعيد قراءته على مسامعكم لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإسم فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون أو مثل العشب الأخضر يذبلون اتكل على الرب وافعل الخير اسكن الأرض وارعى الأمانة تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري ويخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد كف عن الغضب واترك السخط ولا تغر لفعل الشر لأن عاملي الشر يقطعون نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك في الأسبوع الماضي مع بداية التأمل في هذه الكلمات الجميلة قلت لكم عن ثلاث وسائل ممكن نتلذذ بيها في حياتنا الصلاة والتسبيح الكتاب المقدس وصلوات القداس الإلهي لكن عايز أفتح قدامك مجال هذه الآية العميقة جدا تلذذ بالرب تلذذ بالرب وعلشان يبقى كلامنا واضح ومفيد لنا من المناسب ان احنا ناخد بعض الامثله لشخصيات في الكتاب عاشت هذا التلذذ بحيث يكونوا امامنا قدوه نقطه البدايه في انك تتلذذ بالرب ان يكون دائما اعتمادك عليه مش على حاجه تانيه مش على قدرتك مش على امكانياتك مش على وضعك مش على مسؤولياتك مش على ما في يدك او ما في جيبك او ما في عقلك او المجتمع اللي انت عايش فيه اعتمادك الاول والاخير هو على شخص الله والحقيقه اقرب مثال لينا ممكن يساعدنا في كده هو ابراهيم ابو الاباء تقرا الحكايه بتاعته في سفر التكوين من اصحاح 12 وتقرا ان ابراهيم في حياته ابو الاباء كانت كل الدلائل تشير الى استحاله تحقيق شيء عنده مش ممكن يكون عنده ابن نسل مش ممكن وكان ده ممكن يكون دافع قوي انه علاقته بربنا تبعد وتبرد وما يبقاش عنده هذا التلذذ بالله خلاص يا رب انت مش ناوي تديني كده خلاص كان شيخ الايام متقدمه بيه ليس لديه ابناء لم يكن يعلم المكان الذي سيذهب اليه ربنا قال له تعالى اوريك المكان اللي تروحه ما عرفش هو في اور الكلدانيين دي في جنوب العراق ويبتدي يمشي مشوار كبير جدا طبعا مع الحسبان ان ما كانش فيه لا مواصلات ولا طرق ولا جغرافيا ولا حدود سياسيه ولا دول وما كانش عارف ايه اللي هيحصل له لكن كان عنده وعد أن نسله سيصير مثل رمل البحر ومثل نجوم السماء ازاي ما اقدرش اعرف وعلى هذا الاتكال القوي والاتكال بقى مش 99 وتسعة من عشرة الاتكال الدائم اتكاله على الله كان يتحرك مع ان كل الشواهد الطبيعية امامه بتقول له لا بتقول له مش هيحصل طبعا زمان ما كانش فيه طب ولا طفل انابيب ولا نقل اطفال ولا الكلام ده خالص لكن ابراهيم ابو الاباء وضع كل اتكاله وارجوكم تحطوا خط تحت كلمه كل كل اتكاله على شخص الله في سفر العدد في ايه جميله بتقول ليس الله انسانا فيكذب هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي دي في سفر العدد 23 هقولها تاني ليس الله إنسانا فيكذب وعد الله صادق هل يقول ولا يفعل هل يتكلم أو يتكلم ولا يفي ده هنا مش علامة استفهام هنا علامة تعجب لا طبعا ولكن ابراهيم لا تنسوا انه كان انسانا مثلنا زينا بالظبط بنفس مشاعرنا وعواطفنا واتجاهاتنا ورؤيتنا وانسانيتنا وما كانش يعرف ماذا سيحدث لكن كان عنده الثقه الكامله في ربنا نقطه البدايه يا احبائي لكي ما يتلذذ الانسان بالرب ان يضع كل يقينه ورجاؤه وثقته في شخص الله وهو يجري شوف الآية بتقول لك إيه سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري خلاص كل حاجة هتجري كل حاجة هتمشي حتى في اللغة الإنجليزية كلمة مستحيل يعني impossible مش كده بتبتدي بآي إم وبعدين possible possible يعني ممكن مش كده برضو فيقول لك اي ام دي اللي هي ايام انا فيقول لك انا لما تخش في الممكن تخليه مستحيل ما يحصلش فاطلع انت بره الحكايه اطلع كانسان بره القصه هيبقى كل شيء ممكن لدى الله توكل على الرب بكل قلبك سفر الامثال على فهمك لا تعتمد في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك الاسلوب ده ايها الاحباء اسلوب الاعتماد الكامل على الله صح ربنا عطانا عقول وبنفكر وبنخطط مش كده لكن اترك حتى ما تفكر فيه في يد الله سلم للرب طريقه وحين تعمل يحصل حاجات كده وتعملها بعدين يجي واحد يقول لك عملتها ازاي الحكايه دي تقول له مش عارف مش عارف اتعملت ازاي هو في يد عملتها في نعمة الله اشتغلت في يد الله كانت موجودة نقطة البداية هي الاعتماد الكامل على الله تماما وطرح قدرتنا خلف ظهورنا طب ده أيوب ده إبراهيم تعال ناخد مثل تاني أيوب أيوب راجل شيخ وقور ربى ولاده تربية حلوة وما كانش فيه أحسن من كده وكان مشهور جدا ومعروف في مجتمعه للغاية لكن كانت عنده مشكلة انه تعرض لتجربة قاسية والتجربة فقد فيها كل شيء ويعني زي ما بنقول بلغتنا المعاصرة رجع إلى نقطة الصفر أنت عارف اللي بيعمل مشروع بيبقى وياه جنيه والجنيه يبقوا عشرة والعشرة يبقوا مية مشروع بيكبر خطوات ده رجع إلى نقطة الصفر وبعدين يا أيوب إيه الحكاية جاله ناس علشان يشرحوا له اللي حصل أصدقاء أيوب الثلاثة يشرحوا له اللي حصل يعني فسروه لكن تفسيراتهم كلها كانت معوجة وكانت بعيدة وكانت غير مقبولة وكان كلام الآخرين ليس كافيا له بل أحيانا كان محبط وبعدين يا أيوب هتعمل إيه قالها حط اتكالي على ربنا وهشوفه هيعمل ايه وياي ايوب نسى حاجه مهمه جدا نسى ان التجربه اللي دخل فيها كانت هي الوسيله اللي هيرفعه بيها ربنا يعني الصعوبات التي تواجهها في طريقك واحنا ماشيين بتقابلنا صعوبات غالبا هذه الصعوبات يستخدمها الله لكي يعيد تشكيلنا مرة أخرى يشكلنا مرة تانية يعني خلينا أفضل أفضل فعندما تتعرض لصعوبات أو متاعب أو تجارب في الطريق لا تفقد الرجاء بالعكس ده أنت بقى ساعتها تتلذذ بالرب تقول لي انا واثق يا رب ان انت بتعمله ده هيكون من اجل خيري عشان كده ايوب لما ابتدى يعرف ربنا صح وابتدى يوصل بقى لمرحلة ان يدوق حلاوة الله شوفوا قال ايه قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر اللي هي نقطة ان انا احط ثقتي كاملة في الله وبعدين لما ربنا دخل في المشكلة وإياه وتعدل الحال إلى أحسن قال إيه بسمع الأذن سمعت عنك والآن اترقيت واخدين بالكم من الترقية أنا كنت الأول كل اعتمادي على وداني كل معرفتي بيك يا رب من وداني فقط طب الترقية بقى قال لا ده أنا طلعت درجة عالية قوي ده انا دلوقتي شفتك بعينيا اظن في فرق كبير بانك تسمع واحد بودانك وانك تشوفه رؤية العين بسمع الاذن سمعت عنك والان رأتك عيناي علشان كده الخطوة الأولى إن الإنسان يتلذذ بالله إنه كل الثقة فيه فهو يقود حياتنا بالحقيقة ويقود حياة كل واحد فينا المهم الشخص فينا يكون أمين أمين في حياته أمين أمام الله وبعدين الحاجة التانية إن اعترض طريقك وأنت رامي كل حمولك عليه اعرف أن هذه التجارب أو الصعوبات سوف يستخدمها الله لكي ما يرفعك أحيانا يقول لك في حجارة مكسرة ملهاش فايدة يقول لك لا ده الحجارة دي نحطها فوق بعضها كده تعمل سلم درجة واثنين وثلاثة ترفع الإنسان الحاجة الثالثة أو النموذج الثالث اللي أحب أحطه قدامك قلت لك إبراهيم أبو الآباء وقلت لك أيوب النموذج الثالث سليمان سليمان الحكيم سليمان الحكيم شخص كلكم عارفينه في تاريخه و ظهر له ربنا كده وكان ابن داود بقى وله آه يعني ربنا شايل خاطر عشان أبيه أبوه داود فظهر له ربنا وقال له إيه سليمان عايز إيه ماذا أعطيك ماذا أعطيك تخيل كده لو ظهر لك الله وقال لك عايز إيه اوعى تقول له يا رب عايز قرشين وانت عارف الغلا اللي عندنا يعني قرشين كده يفوتوا العيد وازمه العيد وبتاع يقول لك في الانجيل عمق تربطك ما بتبقاش طلبه زي مثلا واحد كده يروح لشخص في منصب عالي مثلا الوزير التعليم يقول له اديني عشان اشتري قلم اكتب بيه ما يصحش يعني كده امام الله ماذا اعطيك عايز ايه يا سليمان عشان خاطر داود ابوك هدي لك اللي انت عايزه بس خد بالك كان هذا السؤال مش مجرد سؤال هيحققه ربنا ده كان سؤال فيه اختبار يا ترى هتطلب ايه مال ولا صحة ولا سلطان ولا جبروت ولا صيت هتطلب ايه ممكن تقف قد- يقف الله قدامك يقول لك عايز ايه تقول له يا رب عايز شقة او عايز يعني شوية شريك شوية اموال او عايز شريك للحياة الحاجات دي كل دي حاجات كويسة مش حاجات وحشة لكن سليمان كان حكيما بالحقيقة وقف قدام الله وقال له أعطني حكمة ومعرفة حكمة ومعرفة بيني وبينكم هو غلب ربنا مش كده برضو غلب ربنا ربنا قال له بس كده برافو عليك نجحت في الامتحان دائما الله عنده المبدأ الثالث بقى دائما الله عنده أمور كثيرة يريد أن يعطيها لك بس عايز يشوفك بتفكر إزاي وبتطلب إيه دائما الله لديه أما- حاجات كتيرة جدا كل الغنى وعايز بس اللي يطلبه فلما وقف آه، سليمان وقال له يا رب انا عايز اعطيني حكمه ومعرفه قال له بس كده ده انا هديك حكمه ومعرفه واموال وغنى وذهب وسلطان كل حاجه هدي لك كل حاجه ويكفي ان اسمك هيكون سليمان الحكيم يكفي دي في كل التاريخ في كل التاريخ البشري هو اللي خد اللقب ده ونال اعلم ان الله يحبك في كل الظروف واعلم ان الله عنده كل شيء هو صاحب كل شيء وعنده امور تنتظر من يطلبها وينتظر هو ان يعطيها وان يسكبها بفيض والله عطاياه كثيره في كل صباح الله عطاياه كثيره في كل صباح المهم انك انت تتلذذ يبقى هو كل حياتك هو الهوى اللي انت تستنشقه هو الشهوة اللي موجودة في قلبك هو كل الرغبات اللي انت عايزها انا عايزك انت يا رب ما هو داود النبي ده اللي وقف في يوم في مزمور 18 وقف كده قدام ربنا بكل العظمة اللي عنده وقال أحبك يا رب يا قوتي مش الدراسة بتاعتي ولا المال بتاعي ولا حتى الموهبة بتاعتي أنا بكتب شعر هو داود النبي بتاع مزامير وبقول موسيقى ولا الموسيقى بتاعتي ولا السلطان بتاعي كملك ولا كحاكم ولا كقاضي ولا حتى السلطان القوة باعتباره كان بيبقى قائد الجيش في الزمن بتاعه كل ده على جنب كل ده على جنب امال ايه يا داود احبك يا رب يا قوتي واحبك هنا شكل من اشكال التلذذ وفي تلذذ اكتر من تلذذ الحب احبك يا رب يا قوتي هذه المبادئ الثلاثه احسانات الله التي لا تفرغ عطى ابراهيم وعطى ايوب وعطى سليمان ويقول لنا كده هذه العطايا عطايا سماويه وعطايا ارضيه يعطينا النصيب السماوي ويعطينا العطايا الارضيه ويعطينا الحياه في المسيح ويعطينا النجاح يعطينا الكرامه نعم كثيره وجديده في كل صباح تلذذ بالله عيش في هذا التلذذ ويقول لك كده من الآيات الجميلة اللي قالها داود أيضا ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني حتى في وقت الضيق أدعيك أدعي لك يا رب واطلبك الآه ده ده أهم حاجة ده أنا لما هشوفك في وقت الضيق بتدعوني أأتي إليك أنقذك وعندما أنقذك تتلذذ بي أكتر فتمجدني فتمجدني هنا يعني هتلذذ بربنا من خلال الصلاة والتسبيح زي ما ذكرت قدامكم الأسبوع الماضي في في عروس النشيد تقول من العبارات بالغة الرقة على الإنسان اللي بيتلذذ بالله وعايش وهيمان فيه اسمع هذه العبارة يأخذها الناس بالمفاهيم الجسدية ينزلوا بها لغاية التراب ويأخذها يأخذها الروحانيين يطلعوا بها لغاية السماء ويعيشوا مشاعر التلذذ اسمع كده ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر دي كلها معاني رمزية ليقبلني بقبلات فمه كأن الشخص اللي قاعد بيتلذذ بالله يتلقى منه قبلات المحبة مرة في الإنجيل ومرة في التسبيح ومرة في الصوم ومرة في الخلوة ومرة في التأمل ليقبلني بقبلات فمه كأنك في التلذذ ده عايش أنت وربنا وبس كأن الدنيا دي ما فيهاش غير هما الاتنين دول الله وأنت أنا بيعجبني كتير كتاب عمله المتنايح البابا شنودة اسمه الله وكفى يمكن كتاب صغير كده لطيف خالص آه الله وكفى فيه من هذا المعنى ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر الخمر هنا معناها الفرح مش الخمر يعني ال wine الخمر هنا معناها الفرح ال happiness ازاي الواحد فرحان السعادة الجوانية فحبك يا رب يسعدني اللي هي جت بكلمة يتلذذ تلذذ بالرب اسعد بربنا عايز اقرا لكم مقطع صغير من سفر اشعياء في اصحاح الصوم اصحاح الصوم اللي هو 58 اصحاح الصوم اسمه اشعياء 58 هقرا مقطع كده ايتين 13 و14 وهشرحهم وانا بقراه إن رددت عن السبت إن رددت رددت عن السبت رجلك وعن عمل مسرتك يوم قدسي يعني إن احترمت يوم السبت اللي هو أذكر يوم السبت لتقدسه الوصية يوم السبت ده كان يوم الراحة في العهد القديم وكلمة سبت معناها راحة في النص العبري إن رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسي يعني ان اهتميت بيوم السبت اليوم بتاعي انا ده ربنا اللي بيقول وبديت وجودك معايا اكتر من مسرتك ودعوت السبت لذة يعني خليت السبت يوم ربنا ده يوم لذة يوم حلو زي ما عندنا يوم الحد في العهد الجديد يوم الرب نحضر فيه قداس بيبقى احيانا فيه اجتماعات مسائيه بيبقى فرصه نقرا القراءات بتاعه القداس بتاعه يوم الحد ونقرا ونسمع العظه والشرح ونعيش في اجواء روحيه ودعوت السبت لذه ومقدس الرب مكرما كرمت يوم السبت واكرمته عن عمل طرقك وعن ايجاد مسرتك والتكلم بكلامك يعني ان خليت يوم السبت ده كله بتاع ربنا اللي هو يوم الحد في العهد الجديد فانك حينئذ تتلذذ بالرب واركبك على مرتفعات الارض واطعمك ميراث يعقوب ابيك لان فم الرب قد تكلم فانك حينئذ تتلذذ بالرب طب انا قلت لكم على ثلاث مفاتيح في المرة اللي فاتت من الصلاة والتسبيح والكتاب المقدس والقداس عايز اقول لك على ثلاث مفاتيح تانية تتلذذ بيها كوسائل استخدم دي او استخدم دي زي او كما يروق لك اول وسيلة تتلذذ بيها مع ربنا هي الوقت ان تعطي وقت طول ما احنا في العالم السريع وحاجة بتسلم لحاجة وحاجة بتسلم لحاجة تلاقي العمر ينقضي وما ما عرفتش يعني ايه اتلذذ بالرب ولذلك يجب أن تحرص بأي صورة من الصور إنك متأسف في كلمة بين قوسين كده تسرق وقت يبقى بتاعك أنت وربنا وأنت بشطارتك بقى ساعة ساعتين نص يوم يوم في الأسبوع كاف زي ما يكون آه، مناسب ليك الوقت الواحد هيتلذذ ازاي من الحاجات اللي بتعجبني بره لما بنروح كده ونحضر آه، اجتماعات وبعدين يبقى فيه طعام يقدموه يقعدوا ياكلوا في الطعام مثلا ساعتين او ثلاثة احنا واخدين على ال مش كده مش كده برضه وعشان كده الناس عندها في مصارينها حاجات كتيرة انتوا عارفينها يعني اه بره ممكن يتقدم اكل طبق واتنين وتلاتة وبين طبق والتاني نص ساعة والناس بتتكلم كلنا أز- يعني اللي يكونوا شافوا المواقف دي ويقعد تاكل وتاخد وتدي والاكل ينزل براحته كده والحاجات السخنه والحاجات السلطه ومش عارف ايه وتتهضم بشويش ويتلذذ بالاكل حاجه كويسه يمكن من الناحيه الصحيه الوقت هل تعطي وقتا روحيا لله هل بتحاول تقدم الوقت ده وخد بالك حلاوه الوقت ما تبانش في نص ساعه ما انت ممكن نقف نص ساعه كده تقف على ما تكمل ال 30 دقيقه تلاقيك ما حسيتش بحاجه في علوم الكيمياء في حاجه اسمها time of reaction يعني ما نحط المادة دي على المادة دي يقوم ياخدوا وقت في التفاعل عشان يجيب نتيجة يطلع منتج فأنت وربنا محتاج الوقت ده وليا في دليل أحب أقوله لك إن لما جه يتكلم عن مزمور الأول اللي بنعتبره فاتحة المزامير فقال لك طوبى للرجل الرجل هنا اللي هو الإنسان رجل أو امرأة لكن جه يوصفه وصفه بالشجرة فيكون كالشجرة المغروسة خد بالك بقى الشجرة المغروسة دي خدت وقت قد ايه يوه ده مغروسة بقى ما تجذرها وبعدين ايه اللاتي تعطي ثمرها في حينه ده الشجرة بقى اتزرعت وخدت وقتها الكافي وابتدت تطلع ثمر تطلع ثمر ده في شجر بيطلع ثمر بعد سنين بعد ما تحط البذرة النخلة كده وشجرة المانجا كده فتعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتسر دايما خضرة وكل ما يصنع ينجح رجع تاني لصورة الإنسان الوقت عنصر الوقت بتقدم وقت قد إيه من الضربات القاسية في هذا الزمان إن الأجهزة الجديدة دي بتاخد وقتنا النت ياخد وقتنا وشكوى كتير من الاباء والامهات ان اولادهم بيتسرق وقتهم من خلال آه، الجلوس قدام الشبكات دي وقدام مواقع التواصل الاجتماعي كل الامور عايزه تكون بحكمه ما نقدرش نقول الحاجات دي مش مهمه حاجات مهمه ومفيده لكن المهم عنصر الوقت والتوازن بتاع الوقت الامر الوحيد الذي نشترك فيه جميع البشر هو الوقت كل واحد فينا بياخد كل يوم 24 ساعة كلنا زي بعض ممكن نختلف في الشكل في الصح في الصحة في اللغة في الإمكانيات في القدرة كل حاجة إلا الوقت كلنا بناخد زي بعض كل البشر كل البشر بدون استثناء حتى الطفل اللي مولود النهارده برضه بياخد 24 ساعة ولذلك الحكمة في كيفية استغلال الوقت وكيف يكون هناك وقت تتلذذ فيه مع الله نمرة واحد الأمر الثاني كمفتاح من مفاتيح التلذذ مع الله وهو التوبة وهو عملية إفراغ القلب من أي شر من أي خطية من أي خاطر وحش في نهاية السنة شيء طبيعي ان الواحد يعمل كشف حساب المكسب والخسارة في حياتك هو في اغلى من حياتك تقول لي عندنا حاجات وعندنا مسؤوليات وعندنا الأسرة وعندنا كذا كوي- كل ده كويس بس حياتك انت حياتك حياتك الشخصية ما أنت سوف تقف أمام الله وتقدم حساب وكالتك مش وكالة الجيران وكالتك أنت ولذلك التوبة هي مفتاح أو أحد مفاتيح وجود اللذة مع الله لأنه لا شريك للنور مع الظلمة الخطية تأتي بالحزن والكآبة والتنهد والخوف والخجل دي الخطية التوبة ترفع كل هذه المشاعر فتفتح الأبواب أمامك لكيما تتلذذ بالله خد بالك كده لما كان في بيت أبوه كان عايش مبسوط لما جات له الفكرة وحشة وكبرت في دماغه وحب يطبقها وأعطيني نصيبي من المال خد بعضه ومشى لما تشوف لما مشى الخطوات دي كلها تلاقيها واحد نازل على سلم لغاية ما وصل عند الخنازير وكان يشتهي طعام الخنازير ولا يجد حالته ايه صحته ايه ملابسه ايه فكره ايه شكله بقى ايه كله تحت حتى بطنه جعانه انه ياكل حاجه تسنده وبعدين قال ايه الغلب اللي انا فيه ده ايه الشر اللي انا فيه ده ايه اللي وصلني لح- طب ما انا كنت في مكان حلو اقوم وارجع الى ابي عندما عاد الى ابي عاد اليه الفرح عادت اليه اللذه تلذذ ببيت ابيه تلذذ بالوجود في وسط اسرته واحضان ابيه الواسعه هي كانت السبب الاكبر في فرح او عوده الابن الضال ويتكلم الأب وهو بيحكي ينبغي أن نسر وأن نفرح لأن ابني ده كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد ويكلم أخوه يقول له أخاك كان ميتا فعاش وكان ميتا وكان ضالا فوجد آه التوبة هي التي تساعد الإنسان والتوبة لا تأتي إلا بمشاعر حقيقية عند الإنسان طول ما الإنسان شايف إنه كويس خلاص هيعرف التوبة ازاي ما في واحد شايف انه كويس ده بالعكس ده في واحد شايف انه كويس وعمال يدين الاخرين وعمال يتهم الاخرين وعمال يبرر نفسه خليك مبرر نفسك هتبرر نفسك لغايه امتى هو هتعرف تبرر نفسك قدام ربنا خالص ده احنا بنصلي كل يوم نقول يا رب نشكرك لانك سترتنا وعنتنا وحفظتنا ونقول كل ملامح الشكر دهيت لله طب وانت ايها الانسان الذي تبرر ذاتك اخرتها ايه وبالتالي الانسان لا يعرف طالما هو في الخطيه لا يعرف ان يتلذذ بالله وكتير يجي يقولوا لنا ايه انا مش حاسس بوجود ربنا مش حاسس بيه عايز احس بالكلام اللي انتوا بتقولوه توب وانت تحس ده مفتاح تاني المفتاح الثالث والاخير في تامل هذه الليله هو استعمال المحبه ايها الحبيب لن تشعر ولن تتلذذ بالله ما ما لم تمارس المحبه مع كل احد طول ما قلبك مت- مقفول او الباب متوارب فيه والبشر قدامك ناس بتحبهم وناس ما بتحبهمش وناس بتقبلهم وناس ما بتقبلهمش طول ما قلبك كده مش هتعرف تتلذذ بالله خالص ده شوف الوصية تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قوتك وتحب قريبك كنفسك والقريب هنا هو القرابة الإنسانية في واحد ما عندوش قد- طاقة محبة هيتلذذ بربنا ازاي هيعرف ازاي بقى يدوق حلاوة ربنا ما ده هو مغلق بابه تصور كده عندك ازازة مقفولة وحاططها تحت الحنفية عشان تملاها مية عمرها ما هتتملى عمرها ما هتتملى افتح قلبك لكيما تمتلئ بمحبة الله فتستطيع أن تحب كل أحد وكل ما تنسى او كل ما يجي في خاطرك فكر كده إيه، فلان ده مش قابله او فلان ده مش بحبه او فلان ده بكرهه انظر الى الصليب وانظر الى المسيح الذي احب كل احد عيش في اجواء المحبه الانسان من غير محبه الله في قلبه لا يستطيع ان يتلذذ بالله هيتلذذ بيه ازاي يعني ما هو اللي عايز يتعامل ويا ربنا يتعامل بالعمله اللي بتمشي عند ربنا احيان كده لما تروح البنك وعايز وياك فلوس معينه عايز تغيرها ولا حاجه يقول لك العمله دي مش بنتعامل بيها مش ده بيحصل ويانا طب ايه العمله بتاعت ربنا هي عمله المحبه هي عمله المحبه ولو قعدنا نشوف آه، محبه الله الحاضرة في أذهاننا والحاضرة في أعمالنا والأحضار- الحاضرة في آه، خدمتنا والحاضرة كل حين من خلال هذه المحبة نستطيع أن نحب كل إنسان ونستطيع أن نتلذذ بالوجود في حضرة الله الوقت والتوبة والمحبة ثلاث مفاتيح حطوهم على المفاتيح اللي اتعلمناها الأسبوع اللي فات اللي هي تساعدنا في أن يتلذذ الإنسان بالله تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين أمين الليل ويدك سبتريك يومك يوم نبماتك Denoce morin goe moje oben choi sizos be Christos. Sodemon on aynana kichit karis mojis temet domimet demet she sedik. Begeder soben de David te soben de Solomon. Sözde bir araya bon krep tava yaratın beni ödü tayo dinar şerif sebaba avata vadros nim beni ödü metropol hava eşhiye nim nim yodin ebiskopos niyet ki nimen Dev seviyon no gayri tiro sabe zedin no şarap geyim kolim Kiriye leyson, kiriye leyson, kiriye
ليترأف الله علينا وباركنا وزوج علينا وارحمنا يا رب خلي شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين وليأتي إلى القديسة الطاهرة مريم الأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس أربعة هيمات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرض رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديس هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلام قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ملك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون معكم ومع روحك أيضا